بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم ونعيش مع حلقة جديدة من الجنة في بيوتنا أنا بس بذكر في بداية الحلقة رمضان يا جماعة والقرب من ربنا والإقبال على الله رمضان ده يا جماعة عامل زي واحد عمال بيودع في رصيده عمال يحط في رصيده فلوس علشان بقية السنة هيسحب كتير هيقعد يسحب من رصيده كتير كتير فعمال عايز يملى على قد ما يقدر رصيده في البنك عشان لو سحب ما يتكشفش ويدخل السجن ويحصل له كذا وكذا فلازم يبقى الرصيد مليان فاحنا بيجي رمضان كل سنه عمالين نملى رصيدنا عند ربنا حسنات وعباده وقرب من ربنا وقيام ودعاء وعمل خير وصدقات عشان نقول يا رب مش عايزين يحصل في وسط السنه زنقه ولا نسحب من الرصيد باخطائنا او بذنوبنا او بحاجه كبيره داخلين عليها محتاجين قوه وطاقه رمضان بيديك رصيد سنه كامله يا جماعه اودعوا حطوا كتير اعبده كتير واسجده كتير حطه في رصيدك على قد ما تقدر علشان هتسحب منه طول السنه فيبقى عندك رصيد كتير لو عندك رصيد كتير وسحبت مفيش مشكله لكن لو ما عندكش رصيد وسحبت يبقى سحب على المكشوف ممكن يغضب عليك ممكن يحصل لك مشاكل اودعوا يا جماعه اعبدوا بالنيه دي ما ما تزهقش ما تقولش اصل في ناس يا جماعه بعد اول ست سبع ايام او 10 ايام بيبدا بقى ايه خلاص نام يا جماعه اودع وشد الهمه واتحرك واشتغل دي كانت مقدمه لابد منها تعالوا ندخل في حلقه النهارده حلقه النهارده استكمال لحلقه امبارح احنا امبارح كنا بنقول كيف توجه ابنائك وقلنا عندنا مبدأ وعندنا قاعدة للتألف الأسري في توجيه الأبناء ومبدأ تربوي خطير وهام اسمه الاحترام والتقدير اسمه الاحترام والتقدير والحقيقة م، يعني قبل ما أدخل في حلقة النهاردة احنا النهاردة هنقعد نتخيل نعملها ازاي الاحترام والتقدير ونماذج ليها تعالى بس اراجع معاكم بسرعه كده حلقه امبارح ونقوم داخلين في حلقه النهارده بالتفصيل ونعيش معاها ومزيد من مبدا الاحترام والتقدير نقول ايه بنقول عايزين نرجع التواصل بيننا وبين ولادنا في الحلقه دي كيف توجه ابنائك وقلنا ان في طرق احنا مش موافقين عليها قلنا ان في طرق لازم تتغير طريقه ان انت على طول بتستخدم مع اولادك التهديد او الاوامر او المحاضرات او السخريه او الاستهزاء او المقارنه بغيرهم كل الطرق دي عارفين يا جماعه عامله زي حاجه انت عمال تستخدمها بقالك 10 سنين استخدمتها معاهم بقالك 10 سنين ومش شغاله وبيرد ردود غلط وفي الاخر ما بتحققش حاجه وما بيحصلش انتاج وفي الاخر هو بيحس ان هو صغير وان هو بيتبص له ان هو صغير اقترحنا عليكم المبدا دون وقلنا المبدا دون فعله النبي صلى الله عليه وسلم مبدا الاحترام والتقدير ومحدش يفهمني غلط ان الاحترام والتقدير معناه بقى ايه خد عربيه وخد فلوس ودلع و ده, ده مش احترام وتقدير ده تبويض انما احنا بنتكلم على الاحترام والتقدير الاحترام والتقدير انا انا الامثله اللي انا ضربتها ان ان انا بسمع رايك ان انا عايز اخد رايك ان انت ايه رايك في الموضوع الفلاني نتصرف فيه ازاي ان ان ان تعالى نتشاور في كذا ممكن تساعدني في كذا ممكن تقف جنب ابوك في كذا ما بهينوش ابدا قدام الناس مش ممكن اهين ابني قدام الناس لانه محترم ومقدر ده اللي انا اقصده م- زمان في المدرسة كان ممكن نلاقي ابن عمل غلطة فتلاقي أبوه جه المدرسة وضربه قدام المدرسة وضربه قدام الفصل وضربه قدام الأستاذ وهو بيعمل كده من باب أنا أنا بربي ابني الاحترام والتقدير عايز تضربه حتى لو طفل عنده خمس سنين خده في اوضته لوحده اوعى اوعى يعني حتى علماء النفس يقول لك حتى الطفل اللي عنده اربع سنين اوعى تضربه قدام الناس اوعى تضربه قدام اخواته انت محترم انت مقدر ده مبدا عايزين نتفق عليه ولا يعني الدلع ومش عايزينه يتحول الى دلع لكن لكن ادوا لاولادكم وشوفوا الولاد هيستجيبوا معاكم قد ايه وهيحبوكوا قد ايه وهيتعلقوا بيكوا قد ايه النقطة الثانية اللي أنا عايز أنطلق فيها النهاردة إحنا قلنا آدي الطرق اللي بيستخدمها حاليا أغلب الآباء مش كل الآباء كذا وكذا وكذا الطرق اللي أنا بنقول تعالوا نغيرها طب تعالوا نشوف الطرق اللي كان بيستخدمها النبي تحت المبدأ ده مش إحنا قلنا في مبدأ اسمه الاحترام والتقدير طب بقى بينفذه إزاي بينفذه إزاي عند الأخطاء وبينفذه إزاي لما يلاقي حاجة عايز تصلح إيه طرق التوجيه عند النبي طب دي طرق التوجيه عندنا دلوقتي تيجي نشوف طرق التوجيه عند النبي تحت مبدا الاحترام والتقدير طيب من طرق التوجيه وعلى فكره الطرق دي انتم ممكن تكتبوها وهتلاقوها نازله على الموقع عندنا على عمرو خالد دوت نت طرق النبي صلى الله عليه وسلم في التوجيه اه، تدخل وتاخدها وتكتبها ومش بقول ان كل الطرق دي تنفع مع ابنك انت ادرى بابنك لكن ممكن الطريقه دي تنفع احيانا وهي هي ما تنفعش في اوقات تانية يعني كل طريقه مناسبه لشخص والوقت فمش ما ينفعش تقول لي انا هاخدهم كلهم زي ما هم كده كلهم على ابني انا هحكي لك طرق استخدمها النبي ومش بقول ان هي دي الطرق الوحيده اللي استخدمها النبي لكن دي اللي انا جمعتها فمن طرق التوجيه عند النبي صلى الله عليه وسلم طريقه اسمها جرب بنفسك دي تحت الاحترام والتقدير هو اللي بيحصل ايه ان الشباب لما بيدخلوا في سن الشباب و- ويعدوا 12 و13 ويدخلوا على 15 و16 عايز يستكشف بنفسه عايز يتعرف على العالم حواليه انت كأب عارف ان الحكايه دي ما تنفعش لان خبرتك بتقول ان دي غلط فبتقول له اسمع الكلام انا ادرى منك ما تعملش كذا دي كذا كذا كذا وهو كشاب عايز يجرب احيانا نستخدم طريقه جرب بنفسك بس مش على الاطلاق يا حسن مثلا يروح يعمل آه، حادثه عربيه ولا حاجه وانت بتقول الله ده انا استخدمت طريقه جرب بنفسك تستخدم امتى الطريقه دي لما يكون الضرر محسوب وتحت السيطره اه ح- هيتوجع شويه بس الضرر محسوب تحت السيطره بص النبي عملها ازاي جرب بنفسك خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في معركه الطائف ده واحد من الشباب اللي بيحكي طلعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في معركه الطائف وحصره الطائف ده الكلام ده بعد فتح مكه وفضلوا محصرينها ومش عارفين يفتحوها النبي صلى الله عليه وسلم كام يوم الحصار 15 يوم 16 يوم 17 يوم مش عارفين نفتحها وطال الحصار وهم مستخبيين اهل الطائف ويرموا المسلمين بالنبال النبال عشان المسافه بعيده ما بتقتلش لكن تعور كويس فالمسلمين بيتوجعوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني مرتحل غدا خلاص ما مش نافعه هنشوف لها وقت تاني هم اسلموا بعد كده اهل الطائف بس مش ده موضوعنا يعني. اني مرتحل غدا فقام الشباب يقولون كيف نتركهم يا رسول الله عارفين ال ال- ال- الحماسه بتاعت الشباب كيف نتركهم يا رسول الله كيف نغادر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغدوا على القتال غدا يلا روحوا بكره ورونا ماشي مم، كان ممكن يستخدم طريقه تانية انا قلت نمشي نمشي خلاص انتهى الموضوع ماشي مع انه قال اني مرتحل غدا اغدوا روحوا ورونا اغدوا على القتال غدا فذهبوا غدا الى القتال فاصابهم النبل فعادوا بجروح فنظر اليهم النبي وقال اني مرتحل غدا قالوا نعم يا رسول الله ماشي ن- نيجي معك يا رسول الله يقولون فسمعنا صوت ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ايه المعنى جرب نفسك تستخدم احيانا بس انت محترم ومقدر جرب بنفسك بس بس محسوب الخطر برضه جرب بنفسك استخدمها النبي بطريقة تانية بينما نحن نمر مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بغلام يسلخ شاه بيحاول يسلخ شاه مش عارف يسلخ فهممنا ان احنا ايه ندخل ونقول له يا ابني ما بتتعملش كده الشاه بتسلخ كده فأشار إلينا النبي جرب بنفسك يقولون فظل يحاول حتى ظهر عليه الحيرة خلاص جاب اخوه فقال النبي يا غلام دعني اريك كيف تسلخ الشاه طب ما كمل الاول لا فادخل النبي يده بين الجلد واللحم النبي تاجر قديم فيعني دخل ايده وسلخ الشاه ينظر الي ويقول ينظر للغلام ويقول هكذا تفعل تعملها كده بس امتى بعد ما هو احتاج مش من الاول يا اخي ده هو هو قال به شباب انا عايز استكشف العالم اللي حواليا انا كنت طفل الان انا بقيت شاب داخل على عالم جديد ليه مش مديني الفرصه ان انا اشوف العالم الجديد ده بيتحرك ازاي خليني اغلط شويه عشان اتعلم جرب بنفسك بطريقه توجيه عند النبي صلى الله عليه وسلم طريقه حلوه قوي قوي طيب طريقه تانية للتوجيه عند النبي صلى الله عليه وسلم انت عملت غلطه انا مش هأنبك ومش هلومك ومش هتريق عليك تعرف انا هعمل ايه انا هقوم اصلح الغلط بنفسي مع ان مش انا اللي عامله ده, ال- ده الكبير وبعد كده اقول لك ما ينفعش تعمل كده حد فاهم الطريقه دي حد بيستخدم معاه الطريقه دي يعني ايه ابنك كسر حاجه في البيت من غير ما تكلمه قدامه كده وهو شايفك ايهما اكثر تانيبا لضميره تقوم وتشمر وتقعد تصلح وانت مش بتكلمه وبعد شويه تقول له ناولني كذا لو سمحت وبعد ما تصلحها تقول له ما ينفعش تعمل كده طريقه دي طريقه ما بدأش بالتأنيب طيب عملها مين النبي صلى الله عليه وسلم ازاي بينما نحن جلوس في المسجد دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ده مش وقت صلاة قاعدين كده في غير وقت صلاة فهم مجموعة شباب قاعدة مع بعضها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتجه إلى القبلة فوجد نخامة في القبلة نخامة يعني بصقة أو نفة يعني يعني حاجة خلي بالكم الإسلام جه بيعالج آه، يعني يعني ناس آه، م- م- ما كانش استيعاب الذوقيات كبير فالنبي وجد النخامة في ال- مين اللي قاعد واحد منهم يعني يعني في الاخر طيب احنا ايه الطريقه اللي احنا بنعملها كاباء وامهات مين فيكم اللي عمل دي حاجه من الاثنين يا يفتنوا على بعض تبقى علمتهم حاجه وحشه يا يخبوا على بعض تبقى علمتهم حاجه وحشه مش كده اول سؤال مين فيكم اللي عمل دي طب انت عايزه يعمل ايه ما عملش كده عارفين عمل ايه فقام النبي ولم يكلمنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يبحث عن عود خشب عشان يشيل بيه ما بيكلمناش ما بيوجهش كلام لحد فاخذ عود الخشب تخيل بقى النبي وبيدور وبعدين لقى عود الخشب واحنا قاعدين وذهب الى القبله وظل يزيل النخامه بعود الخشب ونحن ننظر ثم اخذها ووضعها في التراب ووراها بالتراب ولم يكلمنا حتى وضعنا رؤوسنا في الارض شفت بقى انا فع- شوف شفت الاثر ما هو فاهم هو انت ليه بتفترض ان ابنك غبي يعني ليه بتفترض ان انت بتعمل كده هو ما عندوش احساس ليه, ليه بيتعاملوا على انه ما بيفهمش يا اباء يا امهات إيه- آه- آه، شوفوا تاني فاكرين الاساليب بتاعتنا الت- النصح الاستفزازي اللوم والعتاب التهديد الاوامر المحاضرات التحقير والاستهزاء المقارنه ايه رايك في الطريقه دي الطريقه النبويه دي خد الخشبه وحطها في التراب وردم وردم التراب ثم قال لنا ايكم ياتيني بعطر عايز ي- شوفوا بي... شوفوا بيرتقي بيهم حضاريا ازاي مين يجيب لي عطر فقام غلام منا مسرعا الى اهله عارفين السرعه دي ليه عايز يكفر عن غلطته عايز يشيل تانيب الضمير فاتاه بعطر فظل النبي صلى الله عليه وسلم يضع العطر على مكان ال- في القبله ويضعها بيده على فكره من هنا بقى لغايه النهارده تلاقيهم في المساجد وفي الحجر الاسود وفي الكعبه يتحط العطر من يوم الحادثه دي يضع العطر على ال- صلى الله عليه وسلم على مكان ال- القبله حتى رضي عن المكان خلاص صلحها ثم التفت الينا وقال لنا ايكم يحب ان يعرض الله عنه مين فيكم يحب ان ربنا يعرض عنه فلم نتكلم وبدا بسؤال مش ب... مش ب... مش بزعيق ومش بلوم ومش بتريقه مين يحب ان ربنا يعرض عنه لا يلتفت اليه فلم نرد فاعاد السؤال ايكم يحب ان يعرض الله عنه فلم نرد فأعاد السؤال هنا بقى شفت شفت شفت ال- الشدة جاية فين؟ في شدة هنا بس شدة وانت قابل ومستمع ومش زعلان وشيطانك مش بيقول هو ليه بيعملني كذا ما هو كان بيغلط نفس الغلطات دي مش ممكن الشيطان يجي يقدر يعمل معاك الحركة دي دلوقتي يا شباب يا آباء يا أمهات حضنوا على أولادكم كده أيكم يحب أن يعرض لازم هتجاوبوا ثلاث مرات هتردوا يعني هتردوا أيكم يحب أن يعرض الله عنه قلنا لا أحد يا رسول الله قال فإن أحدكم إذا أقبل على الصلاة فإن الله يقبل عليه بينه وبين القبلة فإذا أقبل أحدكم على صلاته فلا يبصق في قبلته فقلنا والله لا نفعلها بعد الآن يا رسول الله إيه رأيك في الطريقة؟ يبقى الطريقة الأولى كانت إيه؟ جرب بنفسك الطريقة الثانية ها نقدر نسميها إيه؟ عالج الخطأ بنفسك ثم وجه ها الطريقه الثالثه الطريقه الثالثه دي جميله قوي التوجيه بالمشاركه التوجيه بالمشاركه ازاي آه هو بيحب النت وبيحب البلاي ستيشن و... وبيحب مش عارف آه، كذا وبيحب الاغاني وبيحب كذا هتتصرف معاه ازاي لازم توجد منطقه مشتركه بينك وبين ابنك فاكرين دعوه للتعايش لما كنا بنقول عايزين منطقه مشتركه التوجيه بالمشاركه مين اللي هيعمل دي النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن شريد الحديث في صحيح مسلم بيقول كنت شابا احفظ من الشعر الكثير كتير حافظ شعر كتير قوي يلهيني احيانا بصراحه يعني عارفين الشباب, الشباب فاهمين طبعا ال... يعني بيخليني كده انا عايز اسالكم سؤال في اول العصر النبوي الشعر كان كله كويس ولا في لخبطيسه كتيره اكيد يعني كان لسه الاسلام جديد فالشعر فهو بيحب الشعر قوي وبيسمع كتير وبيلهيه كمان ساعات فلقيني الرسول في الطريق وعرف عني ذلك بقى ايه معروف ان ال- عارفين البنات اللي معروفه دي يعني ايه سميعه يعني فعرف عني ذلك فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق فقال لي اتحب ان تركب خلفي بص اول المشاركه تيجي اوصلك يا نهار ابيض هركب ورا النبي صلى الله عليه وسلم وهتشاف واحنا ماشيين في المدينه انا ورا النبي صلى الله عليه وسلم فركبت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي بص المشاركه اتحفظ شيء من شعر اميه بن ابي الصلت معاك شعر تحفظ شعر من اميه اشمعنى النبي اختار اميه لان كان شعره محترم شوف بص خلي بالك بيعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم انت بتسمع شعر انا مش هقول لك ما تسمعش شعر عندك شعر اميه بن ابي الصلت ما تسمعش فلان لكن اسمع فلان ما تتفرجش على دي لكن اتفرج على دي مش بقول لك اقفل التلفزيون أمعك شيء من شعر أمية بن أبي الصلت قلت نعم يا رسول الله ده أنا معايا كله فقال أنشدني بيتا طب سمعني بيت يا جماعة بصوا للنبي صلى الله عليه وسلم النبي اللي عايز يغير بجد مش هو كده واخبط دماغك في الحيط مش هيتغير بتستخدم نفس الطرق مع أولادك بقالك 20 سنة يا أخي استخدم طرق النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنشدني بيتا فأنشدته بيتا فقال هيه أنشدني بيتا هيه يعني كمان أنشدني بيتا فأنشدته بيتا قال هيه فأنشدته بيتا حتى أنشدته مئة بيت مئة بيت يعني قد إيه؟ مئة بيت يتقالوا في قد إيه؟ 25 دقيقة 30 دقيقة تقريبا يعني فضل راكب ورا النبي صلى الله عليه وسلم نص ساعة بيقول للنبي شعر والنبي بيسمع منه بص بقى خلاص شاركنا يجي التوجيه بقى هنا يجي التوجيه فقال لي النبي كاد أمية بن أبي الصلت أن يكون مسلما ده كان قرب يسلم ده الشعر بتاعه حلو قوي بص عمال بص بص ع- ال- ال- الحاجة عمالة تخش ازاي الكلام عمال يوصل ازاي يا سلام اهو ده اللي يتسمع كاد أن يكون مسلما ثم قرأ علي والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وحشين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا اللي بيقولوا كلام حلو يقول ففهمت أنه يقول لي اسمع ولكن تخيل إيه رأيكم؟ ها أنت بتعمل السهل السهل إيه تشخط عشان أنت الأقوى لكن وتعلي صوتك لكن صوتك واطي صوتك في ودان واطي بيدخل من هنا ويخرج من هنا طيب تيجي نشوف طريقة رابعة للنبي صلى الله عليه وسلم آه الطريقة الرابعة دي خطيرة خطيرة التوجيه باستغلال الموهبة يعني ايه هو مشاكس وانا اسف الكلمة وغلس ورزل وبيتقال كده على شباب كتير دلوقتي بس حرام عليكم طب انت دورت ايه الموهبه اللي عنده مش يمكن مشاكس عشان ما حدش عارف يطلع الموهبه وعنده طاقه مش عارف يطلعها فبيطلعها في الغلاسه والله العظيم ده حال اغلب شبابنا وشايف الدنيا حواليه الدنيا ماشيه بالوسايط والدنيا ماشيه كذا طب وانا طب انا مش هكون عنصر فعال معاكم عشان انتوا مش عارفين تطلعوا اللي عندي انا عندي حاجه حلوه وانتوا مش عارفين تطلعوها ومش عارف اطلعها انا تعبان وطول ما انا مش عارف اطلع الموهبه ومش عارف اطلع الحاجه اللي جوايا انا هغلس عليكم لان عندي طاقه مش عارف اطلعها والله ده تحليل صحيح لكتير من غلسات شبابنا وبناتنا واسباب ان هم ساعات كمان بيعملوا اشياء في منتهى الخطوره والخطا قد يكون الر- الموضوع راجع لكده بص النبي صلى الله عليه وسلم التوجيه باستغلال الموهبه واحد اسمه ده يوم فتح مكه ابي محظوره ابو محظوره دون اسمه ال- اسمه الحقيقي سلمه بن معير ايه حكايته ده ده كان عنده 16 سنه يوم فتح مكه النبي صلى الله عليه وسلم امر بلال يقوم ياذن للمسلمين من فوق الكعبه عارفين انتوا القصه دي وطلع بلال ياذن من فوق الكعبه ابو محظوره ده صوته حلو قوي حلو قوي وقريش اسلمت يوم فتح مكه يعني نصها اسلم بجد ونصها اسلم كده وخلاص منهم ابو محظوره ده فبدا يتريق على بلال بدأ يتريق على سيدنا بلال ويضحك الناس عليه شوفوا بصوا صوته عامل ازاي بصوا هيقولها ازاي لغاية ما الأصوات الضحك عليت بسبب ال- عارفين الشباب اللي يقعدوا يتريقوا على حد واحنا نقول ده ولد مش متربي ده ولد اصله هايف تافه فلما صوتهم عالي بالضحك وصل الصوت الى النبي صلى الله عليه وسلم والاذان شغال فعلم بابي محظوره فقال ائتوني به يقول فذهبت فذهب بي اليه وانا اعلم انني مقتول بتريق على الاذان يوم فتح مكه صدقوا النبي ما فتحوش في الموضوع النبي عارف مين ده فجاله الغلام 16 سنة غلام ايه انا اسف جاله الراجل 16 سنة فقال بلغني انك حسن الصوت فنظرت يعني ايه فقال لي هل اعلمك الاذان ممكن اعلمك الاذان فقلت نعم اه فاخذني والناس تنظر يؤذن وانا اقلد انا عايز اسالك سؤال الفاتح النبي صلى الله عليه وسلم داخل عمل معاك كده انت يحصل لك ايه ساعتها وانت كنت بتتجه وما فتحكش في الموضوع ما قالكش انت ازاي عملت كده انت ولد مش متربي او انت ولد مستهتر او انت ولد تافه هايف احنا بنقول الكلام ده ما قالش كده شبابنا غلبان والله فعلا بعد الكلام ده حرام علينا شبابنا وان لو الكلام ده اساليب التوجيه اتغيرت والحلقه دي في منتهى الخطوره عشان كده لو غيرنا يا اباء طرق توجيهنا هنطلع رجاله بجد وبنات بجد فبدا النبي يقول له والولد يسمع يقول اردد خلفه فيبتسم في وجهي اكثر وظل يمسح على قلبي وعلى ناصيتي يقول فامتلأ قلبي ايمانا ويقينا انه رسول الله مش ممكن ده اكيد رسول الله فلما انتهيت قال تعلمت الأذان قلت نعم قال لي أنت مؤذن أهل مكة 16 سنة ما جابش اللي عنده 36 ولا س- لأنه, لأنه عنده موهبة ولأن هو النبي صلى الله عليه وسلم جاب أصل الموضوع ده بيتريق ليه ده بيتريق عشان هو موهوب عشان صوته حلو ممكن يكون صوته أحلى من بلال عارفين مين اللي بيحكي القصة دي بيحكيها أبو محظورة ده عارفين بيحكيها امتى بيحكيها وهو عنده 40 سنة فضل مؤذن أهل مكة من سن 16 سنة لغاية ما بقى سنه 40 سنة يبكي ويقول جعلني مؤذنا لأهل مكة وأنا كنت أستهزئ ببلال وإلى اليوم أنا مؤذن أهل مكة بما فعله معي رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابنا لو اتعامل معاه كده لازم تحصل نهضة للأمة دي يبقى ك- كم توجيه لغاية دلوقتي ها نراجع مع بعض موجودين كلهم على النت على عمرو خالد دوت نت بالحكايات بالقصص تدخلوا وتطبعوهم و... و... ونعيش بيهم وتشوف مش بقول لك لازم تعملهم كلهم شوف ايه المناسب لابنك ها التوجيه بايه جرب بنفسك ها التوجيه بايه اعالج الخطا الاول وبعدين اوجهك ها الثالثه التوجيه بايه التوجيه بالمشاركه الرابعه التوجيه بايه باستغلال الموهبه ها الخامسه ها التوجيه بايه التوجيه بالتحفيز والمدح احنا عندنا لما لما شاب يعمل غلطه يعني مثلا ايه ولد حب يغسل لامه الصحون فكسر الاطباق بتتكسر على دماغه وبنقوم يعني امشي من وش السعاده مش عايز اشوف وشك لكن مين يبص للجانب الايجابي ان هو كان عايز يساعد طيب بص النبي صلى الله عليه وسلم هيوجه ازاي بالمدح وبالتحفيز شاب بيقول دخلت المسجد اريد الصلاه يا عم رايح المسجد احنا دلوقتي الشباب لو راح المسجد وعمل غلطه بيتشتم ويتضغط ويت... و... و... و... يعني فبيقول دخلت المسجد فاحدثت جلبه لسه بقى جديد فدخل المسجد بقى وعمال يعدل ال- مش عارف فين وايه ودخل المسجد والناس راكعين فعايز يلحق الركعه قبل ما تفوته آه، انتوا فاهمين فدخل بيجري ومش عارف ويحدف النحل بتاعه و... ايه يا عم اللي بتعمله دوت وبعدين قام راكع في اخر الصف آه، يعني في اخر المسجد وبعدين اول ما النبي قال سمع الله لمن حمده قام جاري عشان يلحق السجود مع الصف يعني فالناس طالعه من الصلاه مين اللي عمل اللخبطه دي؟ فنظر الي النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي زادك الله حرصا ولا تعد شفتوا الاول ايه؟ يا سلام شفت الناس هتاكله بعينيها فالنبي قام قايل له ايه يا سلام شفتوا الانسان الحريص على الصلاه زادك الله حرصا بس ما تعملهاش تاني الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم التوجيه بالتحفيز المدح احنا يا جماعه في حديث بيقول احثوا في وجه المداحين التراب احنا فهمنا الحديث ده غلط المقصود بالحديث المداحين المداحين مش ال- المداحين يعني ايه الم... ال- ال- اللي بيطبلوا وبيزمروا المنافقين ارموا في وشهم التراب دول بيبوظوا المجتمع لكن انك تحفز ابنك ده النبي مدح كل اصحابه مش كده مش النبي صلى الله عليه وسلم عمل مع كل اصحابه كده خير رجالتنا احسن راجل فينا سلمة بن الاكوع امين هذه الامه ابو عبيده بن الجراح لو سلك عمر بن الخطاب طريقا لسلك الشيطان طريقا اخر مش هو النبي قايل الحاجات دي في الصحابه التحفيز بيرفع الروح المعنويه شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر كان بدا يصلي قيام الليل ابن عمر بن الخطاب وبعدين ساب قيام الليل فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول له صلي قيام الليل فيقول له ايه احنا بنعمل ايه قوم اتحرك لكن النبي هيعملها ازاي الطريقه النبويه ازاي نعم العبد عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل بس ابتدى ازاي نعم العبد هو فيه زي عبد الله بن عمر نعم العبد عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل فكان عبد الله بن عمر منذ ذلك اليوم لا يترك قيام الليل قومي صلي انت بقيتي اي كلام مش هتقوم تصلي طرحتك كانت كويسه وبعدين دلوقتي شكلها بقى بقى ملخبط انت ايه حكايتك بالظبط يا سلام ده انت وشك كله نور لو الطرحه تتظبط شويه في فرق كبير بين الكلمتين فرق كبير بين ده وبين ده كم طريق التوجيه خمسة لغاية دلوقتي كانت التوجيه بالتحفيز والمدح الأخيرة واللي هنختم بيها طريق التوجيه النبي صلى الله عليه وسلم بفتح حوار بفتح الموضوع للمناقشة تيجي نتناقش في الموضوع تيجي نعرض الموضوع للمناقشة هو صلى الله عليه وسلم اتعلم الموضوع ده من جده سيدنا إبراهيم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى هنعمل إيه في الموضوع ده أحد طرق التوجيه الخطيرة إنك تعرض الموضوع طب دلوقتي يا ابني وده من الاحترام والتقدير دلوقتي يا ابني احنا عندنا مشكلة المشكلة دي لازم نفكر فيها الحل مع بعض جاء رجل جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة وقال يا رسول الله أريدك أن ترخص لي في الزنا أنا عايزك تأذن لي إن أنا أزني فهم الصحابة أن يفتكوا به فقال النبي دعوه مش دي الطريقة دي طريقة توجيه غلط وفتح الموضوع للمناقشة فقال له أترضاه لأمك قال لا أترضاه لخالتك؟ قال لا أترضاه لعمتك؟ قال لا أترضاه لأختك؟ قال لا قال كذلك الناس لا يرضون لأولادهم وخالاتهم وعماتهم وأمهاتهم ما لا ترضاه أنت لأهلك فاهمين يا جماعة رغم أنه جاي في حاجة أصل رد الأب والأم امشي من قدامي أنت قليل الأدب أنت أنت أنت بتستعبط لا دي يتربي فيها انت بتستعبط ارخص لك في الزنا انت بتستعبط انت ما قريتش الايات والاحاديث امشي امشي بلاش لعب عيال مش فاضيين للعب العيال لا تعالى نفتح الموضوع ونشوف نحله ازاي ها ترضى ترضى يحصل كده في عيلتك؟ لا ما ارضاش طب ما الناس كمان ما ترضاش يحصل كده في عيلتك ست طرق الحقيقه انا ما لحقتش اخلص كل الطرق وانا معايا حوالي 15 طريقه من طرق التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم تتخيلوا كده هتدخل على النت النهارده هتلاقي الاثنين محطوطين قدامك طرق التوجيه الحاليه للاباء والامهات مع امثله معلش وشويه كاريكاتير وصور احنا بنعملها ازاي اب وابن وبيقولوا لبعض ايه وتحط قدامها الطرق الثانيه الطرق النبويه طب الطرق النبويه دي بيجمعها ايه عشان هتقولي طب انا مش فاكر بقى هقعد اعمل معاه هو انا هشتغل هو معمل تحاليل هعمل فيه دي ولا دي ولا دي عشان اسهل عليك خالص كل الطرق النبويه يجمعها كلمه واحده فاكرينها الاحترام والتقدير انت و- وراجع النقط اللي انا قلتها كل الست اللي عملهم النبي يجمعهم ايه انت محترم انت محترم وانا بتعامل معاك على ان انت محترم لا ههزقك ولا هتريق عليك ولا انا بتعامل مع انا بكبرك فانت هتفرح ان انا بكبرك فهتحترمني فهتسمع كلامي فصوتي هيعلى على صوت الفساد والانحراف واصحاب السوء لان انا صوتي بيجيب لك النغمه اللي انت نفسك تسمعها انت نفسك تكون محترم وانا هحترمك انا يا جماعه وصلت المعنى خلي بالكم احنا من كام يوم كنا بنقول الاب الصديق والنهارده بنقولها بشكل تاني الاحترام والتقدير دول مبدئين لا غنى عنهم للاباء والامهات عايز تملك قلب ولادك عايزهم يسمعوا عايزهم يفضفضوا لك عايز تلحقهم قبل ما تتجوز بنتك عرفي او يروح يشرب مخدرات استخدم الطريقين دول حلقه الاب الصديق لانها من اهم الحلقات وارجع لها موجوده على النت وحلقه النهارده التوجيه بالاحترام والتقدير يا اباء ويا امهات تعالوا نتوب وننوي ودي عايزه توبه هوجه ولادي زيك يا رسول الله وده يبقى على خطى الحبيب في الجانب الاجتماعي وانتوا يا بنات وانتوا يا شباب خليك اهل ان انت تحترم ساعد اهلك ان هم يحترموك خليك راجل خليك جدعه وفي نفس الوقت انا حاسس بيك انا حاسس بيكم حاسس بمواهبك اللي نفسك تطلعها ولاقي محسوبيه ولاقي ولاقي محدش بيساعدك فبتطلعها غلط انا حاسس بيكو لكن انا متاكد ان انت بصداقتك لابوك هتبداوا صفحه جديده وانت اللي هتبدا يا شباب وانت اللي هتبداوا يا بنات هتبداي تخلي ابوك يحترمك يوم ما هتروحي وتقولي له انا عايزه اقرب منك وعايزه افضفض لك هيحس انك كبرت وانك كبرتي صاحب ابوك يحترمك مش بقول لكم الحلقه دي للاباء وللشباب للاباء احترم ابنك وللشباب روح صاحبه قول له انا عايز اتمشى معاك شويه انا عايز احكي لك مشاكلي انا عندي مشكله في الحته دي خد رايه شاوره حتى لو موضوع انت واخد فيه قرار لكن عشان يحس ان خبرته ما راحتش في الارض راحت لابنه ساعتها هيحترمك حتى لو ما سمعش الحلقه دي هيغير طريقته لان هو بفطرته هيحس انك كبرت في عينه ساعدوا اهاليكوا يا شباب